السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وكل لقاء لنا فيه الحظ الوافر من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى مع تنفس هذا الصباح أن يجعل لأرواحنا أعلى نصيب من الفلاح والنجاح ونسأله سبحانه وتعالى الستر والعفو والعافية في الدين والدنيا وفي الأهل والمال وفي كل ما رزقنا الله سبحانه وتعالى مع تلميذ نجيب من تلاميذ الحبيب صلى الله عليه وسلم وثمرة من ثمراته نتحدث اليوم مع صحابي وعن صحابي آخر رضي الله عنه هذا الصحابي توفي في بداية العشرين من عامه وكان له حال عجيب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتى قصته جميلة لأنه كان من أطرف الشباب وكان من أغنى الشباب صاحب مال وصاحب حال هذا الصحابي وجدنا أنفسنا نتطرق إليه في خطبة الجمعة فأردنا أن نعيد قصته ولكن بإسهاب واستطراد لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به هو عبد العزة سابقا المعروف بعبد الله ذي البجادين رضي الله عنه ذو البجادين هو صاحب قصتنا اليوم إن شاء الله نحكي قصته بإسهاب هذا الفتى كثير من الناس ربما لا يعرفه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا ويغفر لنا تقصيرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن هو في منطقة اسمها جبل ورقان جبل ورقان ده كان من هو من قبيلة مزينة والمكان ده هو عبارة عن جبل أخضر موجود يعني الجبل ده محاط بالخضرة ومحاط بالأشجار الجميلة وطبيعة البيئة اللي بتطلع الإنسان في قدر من السكون والهدوء لأن الإنسان ابن بيئته فسبحان الله هذا الفتى اتولد في المكان ده والمكان ده بين مكة والمدينة أقرب لمكة في المكان ده اتولد عبد العزة وسموه أهله عبد العزة والعزة كان صنم بيعبد من دون الله سبحانه وتعالى لكن لأن هؤلاء كانوا يتشرفون وكانوا يريدوا أن الجيل ينتمي لفكرتهم فكانوا بيسموا الأسماء اللي بتعزز هذا الأمر وده شيء يعني موجود وملموس في الفطر السوية الفطر المش منسلخة والممسوخة الفطر اللي بتتشرف بأنها تنتمي لمصدر عزتها الفطر اللي بتتشرف وبيبقى عندها عزة إن هي تنتمي لأجدادها أما الناس اللي هم بيكونوا نفسهم ينسلخوا فهذا له شأن آخر وعلاج آخر الناس اللي بتكون عندها هذا المسخ فهو بيسمي عبد العزة عشان يربط ولاده بالفكرة عشان يربط الجيل بالفكرة عشان كده انت النهاردة عم تسمي لقمان عما بتسمي إبراهيم لما بتسمي خلاد لما بتسمي أسيد لما بتسمي عائشة وحفصة لما بتسمي هذه الأسماء أنت بتربطي هذا الجيل بالجيل القديم يعني في واحد من الشباب اسمه صهيب وسبحان الله يعني مر بمرحلة كان النور بعيد عنه وهو في الجامعة كان بيقول من أكتر الحاجات اللي بتضايقني اسمي صهيب فليه يا صهيب بيقول إن اسمي ده كان عامل لي إشكال في الانطلاق في المعصية يقول لي مش عارف كل عما كنت أنطلق الناس ألاقي في عيون الناس حتى زمايلي والعيال اللي بيجيبوا لي الحاجات الوحشة ما مش ع... مش عارف أع... يعني يحصل له ايه ان يعدي المرحله دي بقول لي اسم صهيب ده كان عامل لي دربكه هو من وجهه نظره لكن سبحان من يعني حجمه عمل له وقايه الامر ده النهارده في بنات بتتبرى من هذه الاسماء تقول لا نسمي خديجه ايه لا لا لا انت لسه في الحته ديت لا لا لا ما ينفعش خديجه في الرحاب ليه خديجه ما تجيش مدينتي فتلاقي ان هو بيبقى رابط بين الطرف بين الاماكن المترفه بين الاماكن اللي ممكن يكون عايش فيها من وجهه نظره عليه القوم الملا فهو بيكون بيتفنن وطبعا كلما الاسم كان اجنبي وان الناس تبقى مخضوضه منه ماشي حتى لو سمينا يونس عشان موضه مش عشان ايه يونس يونس لا لا لا اوعى تكون فاكر ان انا بسمي يونس عشان ده النبي لا طبعا شوف يا اخي سبحان الله لو سميت يونس انتماء لهذا الجيل شوف كميه النوايا اللي ادناها مستصحبه معاك وتاخد الاجور هو هو نفس الاسم ونفس كل حاجه بس مش اختلاف نمط اختلاف انطلاق واخدين بالكم زي اللي ممكن تسمي خديجة ولا تسمي كذا عشان مثلا حد مشهور جدا من المشاهير في الدنيا واخدين بالكم فهيسمي اسم معين فموضوع الأسماء ده مهم جدا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم جدا بالموضوع ده حتى عبد العزة نفسه النبي صلى الله عليه وسلم هيهتم باسمه فموضوع إن الأسماء ده مهم جدا يا جماعة لأن الإنسان بينتمي للاسم وتلاقي البعض يسمي لك أسماء غريبة جدا تيجي تقول له طيب ليه الأسماء دي أو الاسم ده معناه إيه أحيانا بعض الناس تلاقيه يسمي أسماء تبص كده في الأسماء دي تلاقيها بقى إيه ترجمة أصل لا دي معناها التوت باللغة الإنجليزية طب يعني إيه يعني برضه يعني فين اللقطه يعني ايه ايه الحكمه ان انا اسمي بنتي انا طبعا مش عاوز هقول اي اسماء عشان في الاخر خالص ايه يكون في حد بيسمعنا الاسماء ديت فيحس اللي يقول لك ايه خاصه الواحد مبتلى ان لو اتكلم فيقول لك انت انت جبت سيرتي يا عم انا والله ما جبت سيرتك ولا انت جيت على بالي خالص لا انت كنت تقصدني في الدرس لما قلت كذا وفي ناس استشارتني في كذا ما هو مشكلة حضرتك بتظن إن أنت الوحيد اللي استشرتني على وجه الأرض في الموضوع ده فالواحد بيبقى مبتلى بقى لا عارف يعلق على مواقف حياتية كتير ولا عارف هيقول يعني طب هنعمل إيه طيب ما أنت أي واحد داعية أو يعني تصدر للناس ما عنده مواقف بيعلق عليها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير المهم ان الواحد لما يجي يسميه يبقى واخد باله كويس قوي لان في ناس تروح مسميه اسماء اجنبيه اسماء ربما في كمان تساله تقول له معنى الاسم ده يقول لك ده عبارة عن دي معناها شجرة اللوتس اللي موجودة في بحار مش عارف ايه جنوب مدينة يا عم ليه القصة دي كلها ليه أنا أسمي بنتي شجرة اللوتس اللي موجودة جنوب بحيرة وجزيرة مش عارف إيه اللي موجودة في فنلندا ليه الكلام ده كله وكلما كان في إغراب تلاقي الموضوع ده وغالبا اللي بيقع في الإشكال ده بيبقى واحد من اتنين بيبقى واحد بيكون عنده آه نقص شديد نقص شديد طبعا اللي بيحدد النقص ده أهل التخصص هو ممكن ما يحسش بيه عادي جدا يعني زي ما ممكن يكون واحد عنده خلايا سرطان منتشرة ومش حاسس عنده مرض كتير ومش حاسس اما بيعمل أشعة وكده بيفاجئ فهو بيكون سبحان الله عنده نقص شديد بيحاول يسد النقص ده بالحاجات دي أو في واحدة كانت من الكفور والنجوع ثم ذاقت ذاقت بعض التطور الدنيوي آه، مال معين نقلت سكنها بتاع فهي لازم تعمل ايه لازم تثبت ان هي سبت الكفر لازم لازم تت- تقول لك ان انا سبت ايه الكفر ده واللي النجوع دي فهعمل ايه بقى لازم انا اغير اسمي بقى فتغير اسمها والجماعه اللي عارفين كده اللي يروح مربي ضوافره ومخليها احمر فاخضر فازرق عارفين انتوا الجماعه دول عارفين اطلبوا المال من قوم اغتنوا ثم افتقروا ولا تطلبوه من قوم افتقروا ثم اغتنوا آه، دي طبعا حاجة أغلبية يعني حاجة أغلبية طبعا لكل قاعدة شواذ بس فعلا بتلاقي إن اللي كان شبعان وحصل له أي أزمة تلاقيه راسي عادي جدا يعني واحد هو اتربى في بيت عز دنيوي وبعدين حصل لهم حاجة فضاقت عليهم الدنيا مرة أخرى فتلاقي الدنيا عنده سلسة سلسة خالص يعني يلبس حذاء بسيط ويمشي وياكل أكل بسيط وبتاع إيه اللي بيكون ضربه الفقر بأنيابه وبعدين خد الغنى عن بعد فترة كتير منهم مش كلهم بتلاقيه الشعور الانتقامي بقى الشعور آه، مختلف دايما انا اقول ان اخواننا الخليج واخواننا القرويين لا يصلحهم الا الدين يعني تشوفهم في الرياضه مش لايقه عليهم آه، تشوفهم يجوا في مصر شارع الهرم وبتاع والكلام مش لايقه عليهم انت لا يصلحك الا دين والا تصير اذل خلق الله كما قال عمر كنا اذل خلق الله انت اتخلقت زي ما ابن خلدون بيقول كده العرب دول ربنا خلقهم لا يتشرفوا الا بدين فلو سابوا الدين خلاص تلاقي الشباب برضو القروي كل معاني المعاني الرجوله ومعاني شيل الهم والدين هو متمكن منها فلو التزم هيبقى في حته تانية خالص طب لو ما التزمش مش يليق عليه اي حاجه تانية الصياعه مش لايقه عليه خالص وبتشوفه هم داخلين الجامعه الخاصه وبيحاول يعني ايه يعني يعمل حركات فعلا عارفين كده عما تلاقي البنت الصغيره ماما ماما اخويا بيعمل خاله بيعمل حركات ايوه هتلاقيه بيعمل حركات مش ماشيه معاه واخدين بالكم فتلاقيهم كده في مدينتك في الاعياد وهم جايين الاماكن الحديقه العامه ولا جايين يتفسحوا كده تعرفهم على طول طيب هل ده قدح فيهم او ده ده آه، ذم في كل واحد خلقه الله خلقه مؤهله انه يتشرف بالدين ويشيله ويروح سايبه شوفوا مثلا اخواننا اللي في الخليج كلهم تقريبا عما بيلتزموا ويكونوا من اهل الاستقامه حاجه بتكون حاجه جميله قوي توب في غايه الرقي ليه خلقهم الله خلقه مؤهله انها تحمل اشرف الرساله طب عما يسيبوها بيقو- بيكونوا بقى زي ما رستم قال لمين لربعي وهو بيتكلم معاه قال له نحن قوم كنا ناكل الجعلان احنا بناكل الخنافس حتى اتانا نبي نقلنا نقلنا نقله تانية خالص فهو سبحان الله ففي ناس كده دي طبيعتها بقى هو انت متركب التركيبه دي بالمناسبه ده معظم العرب كده يعني مش بس الفريق ده بس هي بارزه في الايه في الشريحتين دول اكتر انت كعربي لازم تبقى مدرك كده هتقرب من الدين تكون ايه تكون في حته تانية خالص في حته تانية خالص فعلا هتبعد عنه فكن كما قال عمر اذل الخلق هي هي متفصله كده فما تلعبش فين في اي حاجه تانية بقى ف عبد العزة لما ولد والده سماه عبد العزة وهو اتولد لأبوين فقيرين كان ميلاده قبيل مطلع النور في مكة المكرمة لكن سبحان الله والده توفي بدري وهو لسه صغير فكانت والدته ترضعه اليتم مع الفقر ودي سبحان الله من البلاءات اللي اللي كانت في بداية الطريق في ناس كده سبحان الله من البداية بيستلم طريق الجدية هنشوف إن اليتم ما كانش عائق في أقوام صخرة الحياة هي سلم الوصول له في ناس بيشوفوا إن الصخرة اللي بتقابله في الطريق الحجر اللي بيقابله في الطريق بيعملوا إيه بدل ما بيقول إن الحجر ده منعني من الحركة بيروح واقف عليه فيقول لك الحجر ده خلاني أشوف حاجات من وأنا فوق واخدين بالكم فالحجب والأحجار اللي بتقابل ناس كتير في بلاءاتهم هي بتكون السلم السلم اللي بيطلع بيه ففي واحدة قاعدة تقولي ادعي لي يا شيخ أصل أولادي أيتام يا شيخ أولادي أيتام يا شيخ أولادي أيتام يا شيخ وعايشة بقى في المود ده ربنا يكرم كل يتيم لكن سبحان الله في كتاب اسمه أيتام ولكن عظماء أو أيتام غيروا مجرى التاريخ دار العبيكان ممكن موجود على النت تعرف إن الأيتام اليتيم ده لا اليتيم ده حاجة جميلة قوي يعني إن هو ممكن يستثمر يستثمر صح الطفل اليتيم ده كان ليه عم على حظ كبير من الغنى وبسطة العيش شوف لعل الله سبحانه وتعالى قدر إن والده يموت عشان اللي يربيه حد غني فلو كان والده دنه موجود وربما الفقر ضربه بأنيابه وكان اتبهدل في أكل العيش فما كانش شاف الصحابة وما كانش فضي وما كانش أسلم فقدر الله عليه هذا لأن هذا الفتى ربما لو كان انشغل بالبحث عن قوت الحياة في الصحراء ربما لم يجد من يدله على محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ده يوم عجيب عجب لما تطلع بقى على على التقديرات وماذا قدر الله وإيه سبحان الله الأقدار اللي كانت موجودة وتعرفوا التفاصيل يا تقول إيه ده ده الواحد كان في حتة تانية خالص إحنا ما كناش فاهمين حاجة شوفوا الآية الجميلة وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء انت لو اطلعت على الغيب اصلا هتختار ده هتختار اللي ربنا كتبه لك والله وبالله وتالله تاخرك في الزواج وتعسير زوجك عليك وتقلب اولادك عنك وتغير والدك ووالدتك والمرض الذي الم بك والجار السوء اللي حواليك والعمل اللي قاعد يضيق عليك واللي قاعد يبتزك باشياء الله يعلم انك منها بريئه كل هذه البلاءات لو أطلعك الله على الغيب ومآلات الأمور ما اخترت إلا هذا يعني أنت لو فتحت كده وربنا أطلعك على الغيب تقول له يا رب لا هتختاري إيه؟ أختار التضييق بتاع أخويا ويرفع عليا إيه؟ قضية في المحكمة ويجيب شهود زور هو ده اللي مختاراه يعني؟ آه طب أنت بتختاريه ليه وأنت مبتسمة وبتضحكي وقاعدة عمال تهزري؟ أصل أنا شفت المقالات آه الفرق بينك بعد ما ترى وتطلع والآن هي فكرة قوة ثقتك في ربك بس قوة ثقتك في العليم الحكيم قوة ثقتك في من فوضته قوة الثقة حتى ولو لم أرى بعيني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أنت ما شفتش يا محمد لكن كون أن الله يخبرك هذا عندك أعلى من الرؤية كون انك تعلم ان ربك حكيم عليم لطيف ودود حكيم شكور ده كافي كافي انك تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا رضيت بالله ربا مقدرا رضيت بالله ربا ميسرا رضيت بالله ربا يختر لي ما شاء رضيت بالله ربا وبالإسلام ده نشيد الصباح والمساء ده هتاف الروح اليومي ده الأكسجين بتاع القلب اللي بيقولوا في الصبح واليوم ده جرعة جرعة الصباح وجرعة المساء الجرعة الشافية لو ما قلتوش طب ما لازم كده صليت الفجر جاي ماشي في الطرقات تستنشق الأكسجين الصباح وقلبك يهتف بنشيد الصباح هو ده نشيد الإذاعة المدرسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد آه بمحمد وتعليم محمد وسنة محمد وسمت محمد المعاني ديت جميلة أما كل يوم تذكر نفسك طب ما أنت آمنت بيها مرة لا يوميا أذكر نفسي بالرضا بيها أنا راضي لأن الراضي فرحان الراضي فرحان الراضي ملقان رضا ملقان سكينة الراضي في حتة تانية خالص بيبان بيبان الإنسان الراضي كده إيه سبحان الله الصمود في وقت الرقود لا يشعر بالألم لأن معه ما يخفف آلامه مع المسكن في واحد امبارح بيقول لي مش عارف على إيه كده الأخت لما بتيجي تولد قيصري وبتاع بتلبس مش عارف إيه كده حاجة بتخفف الآلام التاني بيقول له ده شبه بتمنع الألم ففي حاجات بتمنع الألم في حاجات بتخفف الألم في حاجات ما بتخليكيش تحسي سبحان الله المهم ان الحاجات ديت ايه يعرفوها بقى البنات بقى الولاد يمتنعوا يعني في حد بيقول لي فين ده انا يا جماعه مش مروج للكلام ده احنا مروجين سكينه بس المهم الطفل اليتيم ده عبد العزة اتربى مع عمه وكان عمه غني جدا وعمه من تقدير الله عليه ما كانش ليه ولد هذا الولد ينشغل به ويزين حياته به سبحان الله وما كانش ليه الولد اللي يرث ماله فاهتم جدا بابن أخيه وأنزله من نفسه في ماله وحياته شب الغلام المزني في أحضان جبل ورقان فسبحان الله الشاب الجميل ده كان عايش في الجبل النضير جبل مليان ندرة مليان ندرة وهذه الندرة خلته إنسان عنده ندرة في الأخلاق والتميز ودايما بنقول إن البيئة بتؤثر بصورة أخرى في صناعة الإنسان ومن استطاع من استطاع نسأل الله أن ييسر على جميع المسلمين أن يكونوا في بيئات آمنة لا في بيئات مشتتة والبيئات المشتتة مش هي البيئات الزحمة بس أو اللي فيها اللي بيطلق عليها بيئات شعبية لا المدن الجديدة هي عبارة عن صناعة الإنسان الآلي كتير من السيستم اللي محطوط كده فلا تغتر كثيرا بالمساحات الشاسعة وإنك بتلاقي ركنة لعربيتك وإنك بالقصص دي كلها لا لا الموضوع أحيانا كده تحس إنك الإنسان الآلي في هذه المدينة هي الناس هنا عايشة يا سبحان الله ففي مدينة بتغرقك جامد جدا في المادية وفكرة الأحجار وفكرة إنك حاجة كده مكن كأننا في مصنع كل حاجة بتتحرك فين فتحس إن في أماكن تخشها تلاقي فيه هدوء آه بس النور قاطع فيها النور قاطع فيها فربنا يجمع لكم بين الهدوء وحلاوة العشرة مع الناس لأن الإنسان مدني بطبيعته بتاع عشرة بطبيعته بيحتاج محتاج محتاج إن يكون موجود في وسط إيه بيئة يعرفها وتعرفه يقعد معاها وتقعد معاه محتاج يعيش موضوع الجيرة والاهتمام بيها شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار هذا الحديث قلما أصحاب المدن الجديدة يعرفوا أصلا يقربوا منه نادر من وفقهم الله في هذا الباب نادر انك تكون عندك هذا الشعور شعور التفعيل بتاع الجار عشان كده فكرة الترابط الاجتماعي اللي الإسلام بيعملها فكرة, فكرة عبقرية إن شاء الله نتكلم فيها مرة في يوم من الأيام يعني الإسلام بيحطك كده في شبكة من العلاقات في غاية الإيه العمق عم وخالة و- وصلة الأرحام تمشي إزاي وخلصنا صلة الأرحام تبدأ التكافل يبدأ ويبدأ هنا الجيران والجيران هنا إيه طب سبع يمين وسبع شمال وقدام وورا ولا 40 يمين وشمال وورا وبعدين ما عرفناش الكلام ده كله طب عندنا الجامع بيلمنا كلنا وايه بقى كلنا نجتمع يوم ال- الجمعه و- ولو اللي منكم مشغول طب هيجي يوم الجمعه وهيجي بلابس ومتعطر ويجي بدري حوارات فالاسلام بيدخلك في عشان كده اللي ما بيصليش ده في المسجد وما بيحتكش بالجار والكلام ده كله هو دنيويا ضرب لخمه قبل ما نقول له اخرويا انت عندك مشكله انت دنيويا يا ابني اتحرمت كتير قوي عندك مشكله كبيره فشاب ال- الغلام ده في احضان جبل ورقان فخلع عليه الجبل ده الرقه فسبحان الله فنشأ عنده حس مرهف صافي النفس نقي الفطرة مش بقول لكم إن الإنسان ابن البيئة بتاعته في بيئات تطلعك عندك حسد وتنافس وغل وحقد ونظر للغير وفي بيئات بتخرجك نقي طبعا الكلام ده بيفرق فيه كتير الأب والأم اللي بيربوا بقى أبواه يهودان ينصرانه يمجسانه آه، المهم بيضيعوا الفطرة إلا من رحم ربي المهم كان الجو الجميل ده كان سبب يخليه إنه يزداد حبا لعمه كان عنده ولع رهيب جدا لعمه وإيثار لعمه حبه جدا ومين ما يحبش العم ده اللي ياخدك من وانت عندك سنتين وياخدك لغاية تقريبا 12 سنة 13 سنة مأثر جدا معاك وفي حياتك وفي شخصيتك أكل ماشي شرب ماشي آه تعالى عزوز روح يا عزوز عبد العزة بقى معرفش كان بيدلعه يقول له إيه المهم فكانت الدنيا رايقة خالص معاه على الرغم من الفتى ده خلاص بدأ يبلغ مبلغ الرجال كانش لسه سمع عن الدين الجديد حاجة مفيش أي حاجة بتوصل ليه؟ لأن في تكتيم كان برضو الدنيا متكتمة ومفيش حد يتكلموه آه سبحان الله وفي نفس الوقت ال- الدنيا مفيش صفحة على الفيس هنخشها وهنشوف كل حاجة لا لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيء فلا راد لإيه لأمره وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فلا راد بيد بقى ست حركات عشان ترضي بتوعت إخواننا في التجويد وتبسطهم وعشان تبسط قلبك ادانك واقف هنا فلا راد تقلقش مش هيترد مفيش حد يقدر شوف ده مرمي في الصحراء أراد الله إن النور يوصل له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو محمد ربنا أرسله للقطة دي المعنى ده مهم قوي ده إنك شاربه تشربه كده أرسل الله محمد ليه ليظهره يكون ظاهر على كل الأديان خلاص مهما كره المشركين ومهما كره الكفار الآية دي متكررة معانا في كذا موضع تلاقوها في الصف تلاقوها في كذا حاجة كده بس من المواضع الجميلة وكل مواضع القرآن رائعة هي آية الفتح آية سورة الفتح ليه بقى الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إزاي وكفى إزاي وكفى قلت لك وكفى بالله شهيدا هو قال لك كده خلاص كفى بيه يكفيك أنه شهيد على هذا الظهور طب وأنا أعمل إيه؟ والظهور ده هيجي إزاي؟ محمد رسول الله كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك هو ده اللي هيحصل في الآخر مش إحنا قلنا هيظهره آه هيظهر دي محمد رسول الله والذين معه القوة بقى الثمرة إحنا دلوقتي في مرحلة بنتكلم بنعمل إيه؟ جايين نتكلم والذين معه بس والصحابه دول بقى يا جماعه اصل مسلم شوفوا ال- ان شاء الله يعني مش هسرح في التفسير بس هقول معنى بس بسيط خالص قد النن على غير الاطفال والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صح ظبط الطبع ظبطوا الطبع اصل انا لا اصل انا اصل انا طيبه حليمه فانا حليمه على الكل قال انا اصل ما اعرفش اشد على حد والتاني شديد انا شديد على الكل لا لا صحابي صحابي و- خلاص بقى اتهذب الشرع بياخد الطبع ينظفه ويغسله ويهذبه فشوف هنا هو الشخص هو هو تلاقيه شديد جدا رحيم جدا انت بتتحكم في نفسك لا هو الشرع ظبطني الشرع انا ماشي ورا ايه قال الله قال رسوله سبحان الله فالمعنى ده مهم قوي فالفتى ده بقى سبحان الله في يوم من الايام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان هاجر الى المدينه وكان الخبر بدا ينتشر وينشر ينتشر بقى ان في واحد اسمه محمد ويدعي النبوه وسافر المدينه وكده في يوم من الايام هو قاعد بقى على الجبل وقاعد في الايه الله اعلم بحاله يا ترى كان في احلام اليقظه ولا يقظه الاحلام المهم قاعد وقاعد بيبص بقى وبتاع فشاف منظر عجيب غريب قاعد هو كان في يوم من الايام شاف ناس مضيئه ماشيه ايه الناس المنوره دي الناس دي مش شبه الناس اللي عندنا ليه ده انا قاعد في حته الدنيا جميله قوي بس ما بشوفش الجه شوفش الجمال ده هي الناس دي مالها وشها منور كده هي الناس ديت بتشرب بايدها بيشربوا تلبينه دول الصبح دول ولا بيعملوا ايه دول بس التلبينه برضه ما انا عندي تلبينه ما بتعملش حاجه فسبحان الله الامام مالك في ابن كثير بينقل عنه في سوره الفتح ان بيحكي ان الصحابه لما دخلوا الشام نصارى الشام خرجوا في الطرقات يريدون ان يروا المسلمين مين دول فلما راوا الصحابه قالوا سبحان الله هؤلاء خير من حواري عيسى شوف يا جماعه الدنيا بتبان الدنيا بتبان احيانا كده تيجي تحضر لقاء في مسجد فتشوف الشباب متحلقين حول المحاضر تقول يا يا ريت ابني يبقى كده تخش جوه في مصلى النساء تحس كانك سبحان الله جلسه بين ام سلمه وحفصه انتوا مين يا جماعه نحن احفاد برره لأجداد تركوا لنا دينا أردنا أن نكون أحفادا بررة فهو شاف النور ده نضر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها تحس كده وشوشهم منورة تروح تصلي الفجر كده في المسجد وتشوف الشباب قاعدين للشروق تحس ان هم يعني ايه تحس كأنهم جايين من كوكب دري تحيط بهم الملائكة من كل جانب وهم قاعدين كده وده بيسمع لده و... وده بيراجع وده قاعد واقف انت واقف ليه يقول لك خايف لو قعدت بنام يا تقاوم النوم ليه عاوز يخلص الأذكار لأن الأذكار هي ديت اللي بتهون كبد الدار كبد دار الدنيا ولا ياخد الجرعة الصباحية ولذلك يخرجوا من المسجد كأن الصبح ما تنفس إلا لهم هم دول اللي بيشوفوا قسم الرب الصبح إذا تنفس هم اللي شايفينه شايفين القسم ده بيعيشوه وبيعيشوه وهم متلبسين بطاعة مشهودة الملائكة تشهدها كانوا قاعدين في مكان يسمعون قرآنا مشهودا فيه عشان كده عما بتشوف رجال الفجر وتشوفهم في المسجد خاصة لو مسجد من المساجد التي تقام على السنة وإمام من أئمة السنة الذين يحيي الله بهم السنن ويقرأ قرآنا كأنه أنزل اليوم في هذا الحي سبحان الله فعشان كده تحس إن هم ناس من عتقاء الجنة في هذا الصباح الباكر تحس ان الناس ديت ايه انتوا جايين يا جماعه منين؟ والله لا ده احنا بس كنا يعني عتقاء الجنه فسبحان الله وتشوف بقى ايه الناس كبار السن اللي نازلين اللي نازل بعكازه واللي بيسند على الحيطه وهو ماشي والاتنين الكبار اللي ماشيين ساندين مع بعض وبيهزروا اه تحس ان الكبار الذين يصلون الفجر الناس اللي هم معديين 55 و60 سنة دي تحس إن هم مجموعة من الأطفال تشوفهم الصبح مجموعة من الأطفال في هزارهم مع بعض وهم إيه ماشيين مع بعض أطفال في أجسام كبار قلوب بريئة وشاعر بقى أنت سبحان الله كده بزقزقة العصافير داخل أرواحهم داخل قلوبهم يهزروا معاك يشوفوا طفل كده يجري وراه خد تعالى وبتاع سبحان الله ف تحس ان هو عشان كده عطور غير مستنشقة حارم منها نفسه اللي قاعد في البيت بيصلي في صلاة الفجر ده غير عذر حقيقي تحس ان هو قرر قرر يعني عنده قرار كده ان يصلي في القبر الصلاة للرجال في البيوت بلا عذر حقيقي كالصلاة في القبر حتى لو بياخد الأجر كاملا صلاة في المسجد ديت عامل زي الطفل في الرحم يطلع منها يتلطش في الهواء والبرد ويدنه يصرخ بقى ف... لكن صلاة الفجر عشان كده المساجد أسأل الله أن يطيب قلب وقبر وعقل كل من يهتم بالمساجد لأن اللي بيهتم بالمسجد بيت الله بيشجع الناس على النزول ودي من من الحاجات المهمة قوي ومن الصدقات النفيسة إنك تشوف المساجد اللي في الحي عندك تنزل تشوف إيه اللي ناقصها المسجد ده ناقصه إن في عامل يهتم بيه هات عامل يا سيدي هات عامل طالما أنت مقتدر منها قللت البطالة أدخلت السرور على حد حتى لو دوام إضافي أو دوام جزئي أو عمل إضافي وبينك وبين الله إذا سئلت يوم القيامة ماذا صنعت في المال يا رب أنا اكتسبته كذا وأنفقت فين يا رب أتيت بخادم يخدم بيتك طهرت بيتي عطرت بيتي لأعطرن اسمك ما بلغ الليل والنهار أنت هتطهر بيتي هتعطر بيتي هنتركك لا طبعا سنعلي ذكرك ونطهر قلبك وعقلك وبيتك من الرجس والأوثان والشرك ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل لن تكون أشرف وأبرك من الشكور حاشاه سبحانه وتعالى إن الله يغار إنك تطهر بيته وتهتم بتجميل بيته في أحد الشباب أسأل الله أن يصلح حاله ويرزقه الراحة في الدارين بنعمل سجاد لمسجد فيقول لك طب عاوزين نغير الفوم فتقول له يقول لي لا الناس تدوس على السجادة كده والفوم وهو سميك يبقى مديهم راحة أكتر في العبادة وبتاع عندما يراك الله مهتم براحة من أتوا لبيته طب وفي واحد تاني يا عم الشيخ الله يكرمك احنا مش فاضيين للقصص دي أي حاجة حصير كده ونصلي عليها بس أنا مش بشوفك بتعمل كده في بيتك المسجد ما يقلش عن بيوت الايه البيوت اللي في الحي اللي انت فيها هو ده الضابط هو ده الضابط ان ما يقلش عن الاحياء عن البيوت اللي فيها فالولد ينزل المسجد مره يحبه سماعه نظيفه نظافه المسجد الحاجات دي كلها مهمه قوي وايه مشروعك وطهر بيتي هو ده مشروعي كان في بعض الشباب ربنا يحفظهم عاملين مبادرة اسمها وطهر بيتي ايه المبادرة ديت هم في الحي بتاعهم كل شهر يهوي إيه حاطين إيه ايديهم على مسجد يخشوا يظبطوه بقى حمامات مش مظبوطة يظبطوها محتاجة شفاط محتاجة مش عارف ايه تكييفات مش شغالة السجاد مش عارف ايه يروحوا يوم الخميس بالليل بعد العشاء ياخدوه غسيله بعضهم كان بياخدوا مامتهم معاهم واخواتهم البنات ينظفوا الحمامات ويقولوا للراجل احنا ايه حضرتك استنانا بره او ادينا المفتاح ونديهولك الفجر حاجه كده يخلوا لك المسجد في حته ثانيه خالص ايه شعارهم وطهر بيتي ياخدوا اخواتهم والامام يتم الاتفاق معاه ليه ما والله احنا هنيجي النهارده انا وزوجتي واولادي وايه ونظبط الامور واحد بيقول لي انا كنت ماشي مره الساعه 2 بالليل وسمعت خرفشه في المسجد اترعبت ايه يا جماعه الناس اللي جوه دي خبطت محدش فتح خبطت تاني فطلع الاخ فلان فبقول له ايه ده آه فلقيته اتغير كده وقال لي انت مين اللي قال لك اللي احنا هنا قلت له يا عم مفيش انا سمعت صوتكم بس وبتاع فبقول كنت هدخل قال لي لا انا زوجتي جوه فقلت له بتعملوا ايه فقال لي مفيش وسكت كده وبتاع فسالت صاحب المسجد بقول له ام الشباب قال لي هو بيجي هو وزوجته كل يوم خميس بالليل ينظفوا الجامع ويظبطوه وبتاع عشان صلاة الجمعة أه سبحان الله ناس شغالة وعادي ده برضه شغال وعنده شغله وبيشتغل بال 15 ساعة ومش لاقي وقت بس هو ده اللي بقدر أقدمه لربنا فيقول له يا رب أنت تعلم لا أجد وقتا لكن لدي هم وأنت رب الصدور وتعلم ما الذي استقر فيها أنت شايف همي أنا همي إن بيتك يكون نظيف أنا همي إن الناس لما تيجي تحب بيتك وترتبط بالطاعة هو ده همي فإن لم أكن من الصالحين فشرفني أن أكون ميسرا خداما للصالحين يا رب لو أنا مش منهم طب شرفني إن أنا أكون خدامهم آه سبحان الله فالوجوه المنورة دي شافها عبد العزة في الصحراء ماشي في الصحراء قال لهم انتوا مين يا جماعة وبدأ يسألهم سؤال الملهوف فحكوا له بقى حكوا له قالوا له احنا أتباع محمد وحكوا له على الإسلام وبدأ يتكلموا عن النبي سبحانه اتفتح القلب واتفتح القفل خلاص قلبه غض طري سبحان الله وربنا من عليه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إنك سنك ايه قد إيه يا عبد العزة أنا في مدرسة جبل ورقان في داخل ستة ابتدائي يا كان سنه في حدود ستة ابتدائي يا جماعة سنه في حدود ستة ابتدائي وهو في الحل اه وهو في الحل وبدأ يعمل ايه بقى كل يوم يطلع يستنى في الصحراء يقف عند الجبل يشوف أي حد ماشي رايح يمين شمال يجري يروح يسأله يا تعلم فين تعلم شفتوا العلم خده ازاي مش خده هو قاعد في بيته دلوقتي وممدد في الصالة وقاعد امال يشرب الشاي وبياكل ومستعد للمدرسة وقاعد ما ايه آه والزوم جايين له لغايه البيت لا لا لا لا كان بيطلع بره زي ما هو انت دلوقتي جاهز عشان تركب الباص وتتحرك وتاخد نص ساعه رايح ونص ساعه جاي و... وتدخل الطاحونه ويقف طابور وبعد ما تقف طابور تاخد لك ست سبع تمن تسع حصص ورا بعض تبقى داخل في المفرمه ومكنه البسطرمه و... وشنطه قد كده شايلها وعادي رايح تطلب الايه المجد الضائع هو برضو كان بيدور على حاجة زي ما انت بتدور على حاجة فطلع في الصحراء لما طلع في الصحراء كل يوم يطلع يقعد طول النهار لعل يلقط حد خلاص لقط حد لقط واحد واثنين وثلاثة وبدأ يتعلم يا جماعة ايه تعلم الصلاة عارفين عشان يتعلم الصلاة يعني يتعلم قد ايه خلي بالك القرارات دي كلها عمه مش عارف عمه مش عارف لسه قاعد بيصلي بقى في الشعاب يصلي من ورا عمه طب عشان يصلي من ورا عمه اول حاجه ده معناها ايه ان كان حريص على الصلاه صح لا بقى ماما بتصحيه ولا عمه بيقول له اخبار الصلاه ايه آه زوزو يلا يا حبيبي عشان تصلي عيب بقى يبقى عبد العزه كده وما بيصلي ما فيش خالص كله اصلا بيغلط في ايه متضايق منه يعني شوف عشان يتعلم الصلاه يعني يتعلم وضوء صح يعني يتعلم قبلة كال ولا هيشوف بقى بيت المقدس ولا الكعبة ساعتها هيتعلم الفاتحة قرآن هيتعلم ركوع سجود دعاء هيعمل ايه واضح ان هو تعب يعني مش مجرد ان هو ايه حاجة بسيطة اتعلم صلاة لا استنى كلمة صلاة دي يعني في تعب والحاجة التانية اللي تاخد بالك منها ان ان الصحابه ماشيين برساله مش ماشي في الصحراء لقى واحد انا مالي يا عم هو في الجامعه يا عم انا مالي يا عم ما انت فعلا مالكش دعوه ما انت لو كان ليك دعوه ما كنتش هتقول انا مالي الجماعه الماليه اللاماليه دي لو كان ليك دعوه لو انت فعلا منتمي لدعوه مش هتقول انا ماليش دعوه لكن فعلا انت مالكش دعوه ليس لك دعوه لكن اللي بيركب القطار بيركب المترو بيتحرك هو بيتحرك بايه يمشي به في الناس هم الصحابة على طول في شاب مزني اخطف الشاب ده ده بيسأل هاتوا هاتوا هاتوا ده صلاة بقى وصوم واديله اديله اديله في السجود قول له قول في السجود بص وادعي ادعي مش عارف ان ربنا يشرح صدرك يا عبد العزة وبتاع اديله سبحان الله كتم الفتى المزني اسلامه عن قومه عامة مش ولا واحد عرف ولا واحد عرف ولا واحد عرف ايه ده هو انا ممكن ادخل برنامج على الموبايل مفيش ولا واحد يعرف ولا واحد يعرف لا بابا ولا ماما ولا حد يعرف ايه ده ازاي يا عم الشيخ ده انا امي ما شاء الله عليها الله اكبر ده بيجبني ده عارف أنا أكلت إيه في المدرسة خليك بقى كده زي الفتى المزني فوق فكتم إسلامه عن قومه وعن عمه خاصة طيب ليه كتم الإسلام من وجهة نظركم ليه كتم لماذا كتم عبد العزة خايف صح ايه كمان هو خايف عشان صغير عشان ما يتأذيش ماشي عشان ما يأثرش عليه حد عشان ما يمنعوش عشان هو عارف عمه هيعملوا له دوشة هو عاوز يا جماعة إن إن الصلاة وإن الحاجات دي بتقويه فهو عاوز يشرب وعاوز يقف على رجله لأن هو عارف كويس أوي اللي حواليه الدنيا ضلمة والنور جاله فالناس هيأذوه جدا محدش هيساعده فهو عاوز يتشبع يملى يملى يملى فماشي في صمت أحيانا بعض الشباب محتاج تقول له اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك انت عمي مش قاعد امال تكتم انت بتعمل الذنوب ماما بتشوفها لا خلاص ما مش لازم يعني وانت بتحفظي القران ماما تشوف يعني ليه ما انت عارفه ان ماما هتعمل لك صوان عزا يعني لو قالت لك ايه بتحفظي القران اه راح المجد الضائع الحق يا حاج انا لله وانا اليه راجعون ايه يا حاج في ايه خلاص هجر مش هتكمل في الطب ليه يا حاج دخلت تتخيل تخيل بتقول لي يا ماما انا المعلمة النهاردة هتسمع لنا سورة يونس كاملة ادعي لي خلاص الله يست... الله يعينك يا هاجر عشان بعد كده ما تقوليش أي حاجة لأي حد بسهولة ف اللي عنده اللي عنده حد اسمه هاجر بنتك ما تواصلتش معايا ولا قالت أي حاجة ولا كتم أي حاجة فالفتى ده بدأ يكتب إسلامه وبدأ يخرج للشعاب النائية الأماكن البعيدة ليعبد الله سبحانه وتعالى في أكنافها بعيدا عن أنظار الناس والله يا جماعة يعني هو شيء مضحك وشيء مبكي أنا أعرف ناس يعني كان في حد يتواصل معايا يقول لي آه تعرف أنا بسمع دروسك فين فأقول له فين يقول لي بسمعها في العربية في الشارع ليه يا عم ليه معذبين نفسكم كده قال لي ما يعني قال لي ما عنديش فرصة إن أنا أسمع إلا بهذه الطريقة امشي كده خلاص في موعد درس آه انزل بقى امون بنزين اروح عند محطه كده واركن اخد شاي وبتاع فلهم الله كان الفتى ده قاعد يترقب بلهف وشوق اليوم اللي هيسلم فيه بقى عمه يتمكن من اعلان اسلامه سبحان الله هو نفسه عمه يسلم ده شعور كل بنت وكل واحد بيحتدي للطريق يبقى نفسه ان والده واخواته ان يجدوا النور ده لكن للأسف في بعض الآباء والأمهات بيتضايقوا إن النور أولاده يعني بدأوا يشعروا بيه وأن الله من عليهم بدون بدل ما يشكروا ربنا إنه بدون تعب منهم وبدون مجهود وحاجة كانوا هيتسألوا عنها يوم القيامة شرفهم الله إن في حد تاني ساعدهم في الباب ده مش كان الحد يعني يعني الحد الادنى ان يتواصلوا مع اللي, اللي ساعدهم يقولوا يا ابني ربنا يجزيك خير والله احنا بندعي لك ليل نهار انك ساعدت ولادنا وانك ساعدت بناتنا عن الكلام ده لا بعض الناس بقى للاسف هي قفلهم يا على فكره احيانا احيانا بيكون بعض الازواج والاباء والامهات اللي مضايقهم عارفين ايه انك بتذكره بدم اللي جواه وانك بتذكره بماضي جواه عارفين ايه هو الماضي بتذكره بنقص هو عايشه ان هو كان في يوم من الايام اتعرض عليه واتعرضت عليها انها تكون من اهل الاستقامه فاتت فوتت الحاجه دي فمش عاوزه انت هترجعي تاني تصحي الالم ده فالتصحيه بتاعت الالم ده بتقرص عليهم بتضغط عليه ما انت مش هينفع ما انت ما انت عشان تتسنن بهدي النبي وتبقى ملتحي اه في شعور فطري بيبقى خايف عليك من بعض التضييقات بس في شعور احيانا بيكون اعلى من الشعور الفطري ده خفي وهو ايه انك بتعريه قدام نفسه لانك انت عما بتعمل كده بتبدا تثبت ان اللحيه سهل انك تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وان التض... وان اللي في دماغ حضرتك ده جزء من التهويل انت مهول الموضوع الحاجه الثالثه انك ب... بتكشفه قدام نفسه انت شمس عمرك بتغيب يا ابي وانت ليه مش عاوز تفوق واخدين بالكم فالام نفس الكلام بتتبسط في الكلام مع الموظفين في المدرسه ولا في الجامعه ولا في المكان اللي هي فيه ولسه برضه بتحط اخضر واحمر وازرق وبنفسج وموف وبتاع فانت عم تظهري كده ف... فانت يعني بتضغطي على حاجه معينه وطبعا في بقى اسباب الف في يعني اسباب كتيره قوي بس انا بعلق على سببين او دوافع خفيه شويه لكن في اسباب تانية كتير في ممكن تكون عند الانسان اللي اهتدى ده الجديد ده هو شايف نفسه ان هو عالي و... وبيعتدي باللفظ على والده ووالدته ف بيضطر يجد مقاومه احيانا بيكون شايف ان ان الناس كلها كفار ويخشوا النار فيعني المهم يعني في اكتر من دافع ان احيانا الاهالي تعصلك بس انا علقت على دافعين احيانا بيكونوا من الدوافع الخفيه محتاج الاب والام والزوج ياخد باله منه ازواج كتير يقول لك لا ما تسمعوش فلان ليه الحقيقه الحقيقه ان هو شويه بيتكشف قدامه فيبدا يقول لك لا الغيره يا سيدي غيره ايه بس انك الله يهدينا ويهديك يعني انت اقف مع نفسك هل فعلا قصه قصه غيره ولا قصه ان المفترض تقول والله ربنا يجزي خير الدعاة دول اللي أهلي بيسمعوا لهم وكل يوم بيتغيروا كل يوم بيرتقوا كل يوم بيزيدوا في الإيمان اللهم لك الحمد براحتك هتيجي في يوم من الأيام هتضيق عليهم وهتمنعهم هيروحوا بقى اللي يسمعوا هيسمعوا بقى لإيه للوش التاني مدام نسرين ومدام شيرين ومدام كذا والمدامات دول انت عارف هيودوك فين هيرجعوا تاني القايمه ونفتح تاني ملفات انت عارف ان ايه ايه ان الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها فالشاب ده كان نفسه امنيته ان عمه يسلم وده مهم قوي يا جماعه مهم قوي الشعور ان يكون عندك دايما حب كحب النبي اسلام عمه اللي ليه يد عليك بيبقى ليه وضع مختلف حسن العهد من الايمان يا جماعه ولا تنسوا الفضل بينكم الراجل ده كان ليه فضل عليك فنفسه احسن حاجه هقدر اقدمها ليه ايه ايه احسن حاجه ايه افضل حاجه نقدر نقدمها لابي لان ليه من عليا عمي خالي الناس دي كلها لان هم فرقوا كتير جدا في التزامي واستقامتي اقدر اكتر حاجه شوف يا جماعه عمك اكلك وباباك وباباك يزوجك ومامتك بعد ذهبها عشانك كل ده عملوا معاكي جمايل كبيرة قوي صح يا سلام عما الجميل اللي ترده يكون متعلق بعمر سرمدي انك ترد ليه الجميل انك تخليه ينال الفوز في الدور الثلاثة هو وقف معاك في الدار الأولى في الدنيا أو في بعض مراحل الدنيا تقول له أنا رجل وفي فأنا همشي معاك بقى فين دنيا هظبط لك حاجة تظبط معاك دنيتك وبرزخك وآخرتك فهو كان يترقب عشان عمه يسلم ويتمكن بقى من إعلان إسلامه ويصاحبه بقى ويلا نطلع الهجرة عم يلا عم يلا عم ويطلع بقى إيه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وبتاع لكن سبحان الله الشاب ده لاقي إيه بقى كل يوم يصبر ويعدي يوم ورا تاني وبتاع وبعدين كل يوم يعرف ان في جديد حصل ايه هو جديد ان غزوات امال تعدي ومشاهد والخير بيفوته وهو متألم مشهد الحق ده حصل كذا الحق ده في سرية ومش عارف فيعرف اخبار النبي ويعرف فكل يوم بتضايق وبعدين انا سني 12 سنة دلوقتي 13 سنة انا هدن كده لغايه امتى ايه هدن انا هنا في الحته دي والخير كله جنبي حواليا الناس قاعده عمال تحفظ قران في الحي وفي ناس هنا بتتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانا لسه بقى قاعد كده ما شفته هو بيشوفها ازاي والناس كلها قاعده فين انت لسه صغنن انت عندك كام سنه آه 27 سنه يعني لسه صغننه ما شاء الله عليك ربنا يعينك يا بنتي 27 سنه صغننه يا ريت حتى قلت صغيره ده صغننه فسبحان الله ففي ناس هو اتشرب كده هو اتربى انك صغير 13 سنه انت صغير طب 15 صغير طب 17 صغنن فانت مستني منه ايه من من من اول يوم لكن شوف الاسلام الاسلام يقول لك ايه من اول البلوغ خلاص 14 15 سنه اه تحاسب كما ح... كما كما بيتحاسب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي خلاص تتحاسب حساب الكبار لانك بقيت كبير انت وصلت سن اللي خلقك قال الان ابراهيم فارس محمد عمر عبد الرحمن صار مؤهل ان نخاطبه خطاب الكبار ويحاسب حساب الكبار هو ده الاسلام عشان كده نظرة الإسلام لسن البلوغ غير نظرة غيره لسن البلوغ يقول لك معلش أصله مراهق الجملة ديت ما ملهاش لا طعم ولا لون ولا ريحة عندنا هي ليها لون وطعم وريحة عند الناس اللي اللي بياخدوا المعنى ده ماشي لكن لا مش حاجة اسمها أصله كذا اه في تغيرات وفي كل حاجة بس تشوفهم حاجة تانية خالص مع مراهق ده وسن شباب ومش عارف ايه والكلام كله ذي البجدين ده مات في سن قريب من سن عدي التميمي رحمة الله عليه 22 سنة هو ده وهي دي هي دي النفوس اللي بتطلع انت فاكر ايه يعني فسبحان الله لما صبره بدأ ينفد وبدأ يحس بالغربة وإن عمه بعيد عن الإسلام وان المشاهد كل يوم بتفوته ما قعدش عادل يتحمل برودة الكفر بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بقى يتخيل الصحابة وقاعدين يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يصافحون وجهه صباحا مساء وبعدين هيفوتوا يا جماعة انتوا عارفين هو عارفين هو لو دنه هنا ومسلم والنبي مات ما شافوش هيبقى اسمه تابعي مش هيبقى اسمه صحابي فكلمة صحابي دي هتفوتني واخدين بالكم لان الصحابي هو تعريفه ايه من امن بالنبي وراى النبي ومات على هذا يكون شافه ولو لحظه يكون شاف النبي ولو لحظه شافه طالع من الجامع مره بس وامن بيه اسمه صحابي دخل في مستوى تاني خالص عارفين في الترقيه كده يقول لك ايه اصل لا دول درجه قياده عليا لو نزل درجه يبقى قياده وسطى نزل درجه يبقى قياده تنفيذيه درجه هي تك تنزل من ما من مستوى لمستوى تاني خالص فده راجل قاعد المجد بيضيع كل يوم بيضيع كل يوم بيفوتك حاجة برنامج فاتك القرآن فاتك صدقات فاتتك مسجد فاتك الحق كل كل الناس ياخده انت قاعد ليه فالمشاهد قاعد تفوته واحد بعد التاني وبتاع على طول بقى هتعمل ايه بس انا هقرر قرار ده انت لسه مقرر قرارين من شويه قرار انك قاعد تتتبع وتاخد العلم من الصحراء والقرار التاني انك قاعد تعمل ايه قاعد اسلمت وبتصلي كل القرارات دي قاعد تاخدها انت سنك يا ابن الحلال قد ايه سن كبير سن مكلف هو ده سن انا ماليش دعوه بس انا ليه دعوه مكلف اه انا سمتي سني كده تحس ان انا لسه في حضانه لكن بي... عندي نفس طواقه نفس روح عالية قوي لها طموح فسبحان الله فراح بقى وحزم الأمر وقال لك بس أنا هغامر وراح دخل على عمه وقال بقى أنا هقول كل اللي في نفسي قول يا سيدي قال يا عم لقد انتظرت إسلامك طويلا أنا استنيتك كتير حتى نفد صبري شوف الرقي فإن كنت ترغب في أن تسلم ويكتب الله لك السعادة فنعم ما تصنع رايق بقول له لو عاوز تاخد سعادة عاوز تاخد روقان عاوز تاخد بقى بص سيبك من اللي هي الهلس اللي انت قاعد فيه ده بنت لابون معدية مش عارف هي من لاجئة داخلة علينا دي أسماء الإبل عندهم فقعد بقى انت كل شويه الجمل ده جاي حاسب الجمل حاسب يا بتاع اركب الخيل ديت هات لي مش عارف ايه بتاع ال... تعالى نقعد عند جبل ورقان تعالى نتقهوى فوق هات التمر مش عارف الايه وهات الصقيعي وهات مش عارف مجدو عم الحاج بقول له عاوز بقى ان كنت ترغب في ان تسلم ويكتب الله لك ان تسلم ويكتب الله لك السعاده فنعم ما تصنع وإن كانت الأخرى شوف الأدب ما قالوش بقى تكفر وتدنك في عبادة الأصنام وتدنك كافر لا لا وإن كانت الأخرى مؤدب فأذن لي بأن أعلن إسلامي بين الناس أنا مش أنت قادر معرفش يا عم خلاص النور اللي جوه ده كالشمس هو الشمس بتطلع لناس وناس لا يا عمو ما ينفعش الشمس دي تدنها كده انا مش هدني كده مستخبي خلاص اصل الاستقامه دي عامله زي الحمل اول خمس ست شهور محدش حاسس بعد كده لبستي بقى الايه الاسدال وعملتي مش عارف ايه في الاخر لازم هوب الصراخ هيجي الحق ورزغ التوأم فالناس كلها هتعرف فانا عاوز اعلن اسلامي مش هينفع انا دني كده فاذن لي شوفوا الادب ليه حسن العهد بيستاذن عمه فعنده جرأة عنده قوة إيمان عنده قرار شجاع وعنده أدب وعم يتكلم بيتكلم بأدب مش يدخل كده على والده يفتح الباب ده ب ب ب ب يعني برجله يقول له يا حجوج طب ما انتش بتصليش الفجر اه ايه ده يا حاج انت متجوزه واحد كافر ولا ايه على فكره يا ام احنا عاوزين نسال في الازهر هل ينفع ان انت تكملي مع ابو ايمن كده ولا لازم ننفصل انا حاسس ان احنا انا, أنا بقول ان احنا ننفصل يعني مرتد يا امي مرتد ما بصليش الفجر ظابط المنبه على الساعه 7 ابويا مرتد نسال الله العفو والعافيه في شباب بيعيشوا الجو ده خلاص في بنات اول ما بتبدا تروح الحلقه خلاص بقى بتخنق مامتها بالايه بالحبال والحلقات برضه بتخنقها لان انت مش حافظ قران كلام ربنا يا امي ربنا انزله وانت غايبه عنه وانت سايباه ايه ده يا امي انت يا ماما على فكره انت انت تقربي لام لام جميل صح مرات ابو لهب وندخل في الحوارات اللي الجو الجميل ده ربنا يعافينا فبيقول له وان كانت الاخرى فاذن لي انا برضه مستحضر اليد العليا اللي انت عملتها لي انا مستحضر انك عمي ومأدبني ومفهمني وحاجات كتير قوي فانا وان كنت يعني ساخد القرار بس انا هاخده وانا في اعلى درجات الانضباطي والايه والادب والرقي عمه عمل ايه بقى قال له طلع البدر علينا زوزو هات حضن العم حبيب قلبي انا عمري ما ارفض لك طلب انا عمري كذا والكلام ده كله لا لا كشرت الجاهليه عن انيابها ليه يا جماعه لان مفيش حد بيحبك في طريق غير ربنا حب صادق حب الجاهليه كله ملوث وكله للمنافع لا يوجد حب حقيقي عند اهل الباطل حب مصالح وقت الجد يفرمك يا عم ده احنا قاعدين مع بعض 11 سنة وبتاع هفرمك انسى هقطع عنك كل حاجة عمل له ايه يا عمه عمل معاه شوية كده شوية حاجات حاجة كده تحس ان هو ايه انت رحت فين يا حاج انت مالك كده قال لك لا هوريك الجاهلية على اصولها عارف العزة ده بقى هوريهولك فنسأل الله العفو والعافية فكشر عن أنيابه حتى والدته والدة الست اللي كانت أم الواد اليتيم قلبت ليه؟ هو كده سبحان الله طب والشاب المسكين ده هو هو ناقص بلاءات وناقص مقاومة وناقص كذا ما خلاص اتشحن الزاد الإيماني جه لما الزاد الإيماني جه بينزل يصلي الفجر بيقرأ ورده بيراجع القرآن معتز بدينه يروح المدرسة عم واحد يغلط ولا حاجة يقول له لا يجوز يقول له يلا عشان نصلي يلاقي ولد قاعد امال يقول ألفاظ مش كويسة يقول له إيه ده نهى الشرع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحبش كده آه يبقى راكب الباص ولا حاجة الموبايل يقول له مش عارف في أغاني يقول له لو اتغير النغمة يكون أفضل أنت سنك كام أربع عندي أربع سنين أربع أنا في رابعة ابتدائي بس أنا علاقة ده أنا خير أمة أنا رابعة ابتدائي بس من خير أمة أخريت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر مين اللي قال لك كده؟ عندي أم معتزة بدينها ربتني على كده وعندي أب يفتخر بأجداده رباني على كده وعندي معلم بيشجعني على كده آه ما شاء الله عشان كده هيطلع هتطلع الكوكبة دي هيعمل إيه بقى مع البلاءات ديت وهم هيعملوا إيه ووالدته هتشارك في البلاءات دي إزاي كل ده اللي هنعرفه المرة الجاية في قصة عبد العزة واسمه هيتغير إزاي وإيه اللي هيحصل له في الفترة القادمة خلونا المرة القادمة إن شاء الله نكمل هذه القصة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيها جميل العبر والارتقاء والانتقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم